السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل اليوم احنا هنتوقف شوية عن سلسلة وقفات مع سورة يوسف أو تفسير سورة يوسف لأن احنا مقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه الأيام مقبلين على موسم العشر الأوائل من الحجة هذا الموسم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل أيام الدنيا ويكفي لمعرفة فضل هذه الأيام أن تنظر فقط إلى تنازع العلماء في أيهما أفضل هل العشر الأوائل خير من رمضان أو العشر الأوائل من الحجة مجرد أنك تقرأ هذا التنازع تعرف قيمة هذه الأيام وأن بعض العلماء فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وبعض العلماء فضل العشر الأواخر من العشر الأواخر من رمضان والبعض حاول يوازن إن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل مجرد هذا التنازع إن إحنا بنبحث عن أفضل أيام في الدنيا يعني السنة 365 يوم إن في أيام مهمة في السنة المؤمن له موازين مختلفة ذلك زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض العلماء قال الحديث موقوف على أبي هريرة أو بعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشتاء ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن ليه شتاء ربيع المؤمن عشان ما تبقاش الدنيا حر قال فيما يروى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء مرفوع أو موقوف قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه يبقى إذن المؤمن له بيقيس الأزمنة بمعايير مختلفة وبيشوف الأفضل عند الله ما من أيام زي ما قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يبقى إذا أنت بتبحث ماذا يحب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خلق الشمس والقمر ونتج بالنسبة لنا احنا الزمان الدنيوي اللي احنا فيه مش ما قبل خلق الشمس والقمر وفضل سبحانه وتعالى من المخلوقات ما يشاء سبحانه وتعالى فضل أمكنة وفضل أزمنة سبحانه وتعالى يختص بفضله ما يشاء وبرحمته ما يشاء سبحانه وتعالى فخص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام اللي هي الأيام العشر هذا الموسم العظيم اللي احنا مقبلين عليه وهذا الموسم حدثت فيه أحداث عظام يعني هو موسم التمام موسم التضحية موسم البذل ده موسم اجتهاد إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة هذا الموسم اللي في ختامه ضحى إبراهيم عليه السلام بأعز ما يملك وضع السكين على رقبة ابنه وكانت الأضحية الموسم اللي سعت فيه هاجر بين الصفا والمروة موسم عظيم موسم كلم الله سبحانه وتعالى فيه موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ده موسم حدثت فيه أحداث عظام المؤمن يعني تجد مثلا احنا في زماننا الناس تحتفل بعيد ميلاده هو ايه هو بيعظم أزمنة معينة هو من كتر ما بيعظم نفسه فشايف ان مجيئه إلى هذا العالم يستحق الاحتفال مثلا أو في ناس مش عارف برضه ايه الفقه من كده انه بيحتفل بعيد جوازه مثلا هو أكيد له نظرة معينة من باب المداراة مثلا أو كده فالناس ممكن بتحتفل بأزمنة معينة فالمؤمن العيد عنده مرتبط بالطاعة احنا عندنا العيد الفطر مرتبط بالاجتهاد في الصيام في رمضان عيد الأضحى مرتبط بالاجتهاد في الحج والعشر الأوائل من الحجة في الذكر سواء الذي لم يقدر له الحج أسأل الله أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمر فإذا الموسم ده محتاج وقفة كده احنا توقفنا عن سلسلة دروس سورة يوسف هنحاول نتكلم النهاردة عن وقفات مع هذا الموسم ولا سيما مع أفضل الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمرا لنا يعني استحبابا يعني إن احنا نكسر في هذه الأيام من الذكر احنا عايزين نتكلم عن قضية الذكر قبل ما أتكلم عن الذكر زي ما قلت إن الموسم ده موسم خليط من المشاعر مشاعر الشوق شعر الإقبال شعر التضحية استحضار أن سيدنا إبراهيم وضع السكين على رقبة ابنه مشاعر الشوق موسم موسم الترك الحجاج بيتركوا الأوطان والبلاد والأولاد والأموال ويسيب التجارة ويسيب كل حاجة ويسافر لبلاد بعيدة ولا سيما تخيل معايا كده قبل بقى السيارة والطائرة اللي كان بيجي يحج من المغرب أو بيحج من الصين يأتي الحج تخيل كل المسافة دي بيأتيها برا أو بحرا يعني فعلا تخيل مسافة عظيمة ليه كل السفر ده ذلك قال الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد إنسان بيسافر يقطع مسافة طويلة لأجل الطاعة ناس ممكن دلوقتي يعني من أجل مثلا نوع من أنواع المباحات والترويح عن نفسه يسافر أماكن معينة لكن لأجل الاجتهاد في مثلا طلب العلم قلما الآن الرحلة في طلب العلم أصبحت قليلة جدا الإنسان يسافر يطلب العلم أو يسافر للمسجد الحرام طاعة معينة فإذا هذا الموسم موسم البذل موسم التضحية قبل ما نبدأ نتكلم عن قضية الذكر سريعا كنت أشرت للنقطة دي في أكتر موطن قبل كده بس هنحاول نجمعها سريعا كده عايزين نتخيل مواسم الطاعة وارتباطها مع بعض احنا بنخرج من موسم رمضان تدخل على طول في موسم الحج لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الحج ايه أشهر حج مش العشر الأوائل بس من الحجة والثلاث أيام بتوع أيام التشريق لا الحج ايه أشهر أشهر طب الأشهر دي بتبدأ من امتى تبدأ من واحد شوال يعني بمجرد ما بنخرج من رمضان بيبدأ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحج سواء بقى خلاف هل هم بس الأوائل ولا كل الشهر يعني جزء من الشهر واتقال عليه مجازا من شهر كامل ولا كل الشهر على خلاف أيا يعني كان ده لا يعنينا يعني موسم رمضان أنت بتتربى فيه على معاني معينة موسم الحج بتربى فيه على معاني معينة وكذلك كل عبادة بتربي بداخلك معاني معينة وغياب العبادات أو جزء من العبادات من حياتك بيجعل ان في إشكاليات موجودة عندك قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق يبقى إذا من هذا الحديث قد يستنبط أن كل طاعة بتتركها أو حتى الطاعة التي تركتها وأنت لم تحدث نفسك بها ده بيعمل عندك إشكال في القلب يبقى اللي مش هيجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد هيبقى عنده إشكال في القلب في شعبة من شعب النفاق وده نقطة مهمة جدا ان احنا عندنا ان الإيمان مش كتلة واحدة إما يأتي أو يذهب وده إشكالية فكر الخوارج إن في إيمان أو ما فيش إيمان مرتكب كبيرة مخلد في النار ينزع منه الإيمان ليه لأنه بيتعامل مع الإيمان ككتلة واحدة إنه لا يتجزأ والنفاق كتلة واحدة لا الإيمان شعب والنفاق شعب فممكن الإنسان يتلبس بشعب من الإيمان وشعب من النفاق ودي دايما إشكالية نفسي الواحد يعمل درس كبير عن الموضوع ده إشكالية الفكر الهندسي خاصة بتوع هندسة دول مشكلة في التعامل مع الدين ان هو ايه الحياة عنده زوايا حادة يا موجود يا مش موجود ان عنده واحد زائد واحد بيساوي اتنين هو مش قادر يفهم ان طبيعة البشر مش كده بيجتمع في الشخص بيجتمع في الشخص الواحد شعب من الايمان وشعب من النفاق ودي فعلا وده جزء من ال ال ال حتى طريقة التعليم المعاصرة والأرقام والحسابات وإن كل شيء لازم يكون حتى في علم الإدارة كل حاجة لازم تكون ميجرابل لازم تكون محسوبة عشان نعرف نقيمها فأصبح الفكر ده بفكر الأرقام إن الإنسان إما في الاتجاه ده أو في الاتجاه ده صح أو غلط في حين طبيعة البشر طبيعة النفس الإنسانية بيجتمع فيها خير وشر ممكن الواحد يستغرب إزاي مثلا فلان العريق في معاصي معينة يصدر منه فعل خير أو العكس إزاي فلان اللي, اللي بشغل في الدعوة أو يسقط في المعصية دي ده طبيعي الإنسان بيجتمع فيه الخير والشر في شعب درجات كتيرة جدا شعب من الإيمان وشعب من الفقر والفكر حتى الغربي دي مشكلة هي دي العقليات الغربية العقليات الأرقام والزوايا الحادة وغياب العاطفة حتى بيخلي هناك اللي بيسلم منهم للأسف مش مش قصدي يسلم يعني ربنا يكتر إسلامهم يعني لكن أقصد بعد ما بيسلم جزء منهم يا إما ما بتلاقيهم راحوا اتجاه الدواعش أو اتجاه المداخل تلاقي هو إيه هو عنده يا يمين يا شمال يا ولي أمر كل حاجة عنده تمام يا الدنيا إيه كل الدنيا ضايعة صلوا على النبي إيه اللي قدام المنطقة دي نرجع تاني لموسم الذكر أحسن إيه فالشاهد ان بنقول كل طاعة بتغيب تعمل عندك اشكال نيجي بقى نتكلم عن موسم رمضان وموسم الحج موسم رمضان انت بتتعلم فيه تلقي الوحي في نوع من الخلل ده أهم معنى في رمضان وبداية الوحي كانت كده يعني بداية الدين عزلة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى برضه بداية تلقي الوحي كان كده منعزل عن الناس جو من الخلوة يتلقى معاني الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالاعتكاف في الغار وذلك من أهم العبادات في رمضان في العشر الأواخر الاعتكاف اعتكاف بمعنى عكوف وملازمة يعني ما فيش فيه حركة يعني أنت المفروض بتعتكف في خباء ده الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعتكف في خباء منعزل عن الناس تقرأ القرآن دي عبادة دي أفضل حاجة تعملها في رمضان عشان تخرج بزاد فموسم رمضان في نوع من التربية على العكوف المسجد ملازمة قلة الحركة كثرة تلقي معاني الوحي وترك الشهوات والبعد عن الناس ودي أفضل بيئة إنك تتلقى فيها المعاني إنك أنت عايز تتبنى معاني الإيمان بيئة رمضان موسم رمضان لكن هذا التلقي مش هينفع الحياة تبقى كده الحياة فيها حركة من طبيعة الحين حركة والعلم اللي انت بتتلقاه محتاج تنفيذ او من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي طبيعة الدين ده انه بيتحرك بل لن نصل الى مرحلة الفرقان في الواقع زي ما اتكلمت في درس مرحلة الفرقان الا بعباد الرحمن الذين اول وصف لعباد الرحمن ايه وعباد الرحمن الذين يمشون أول وصف ذكر لعباد الرحمن اللي بيهم يحصل فرقان في المجتمع وتظهر حالة الحق والباطل واضحة إنهم بيمشوا بين الناس بأخلاق يمشون على الأرض هون وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام دي أهم صورة من صور تحقيق الدين في المجتمع إن ناس مطبقة الدين وعندها قدرة على طول العبادة بالليل وبيسيروا بين الناس بأخلاق طيبة وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام دي أول صورة لتحقيق الدين في المجتمع مش ناس منعزلة مش رهبانية اللي ابتدعوها زي في سورة الحديد النصارى لا انك انت يمشون كان في مقالة أشرت لها أكثر من مرة ديناميكية القرآن الكريم أو النور مسألة أو من كان ميتا فحيناه جعلنا له نورا يمشي إن النور ده بيتحرك لذلك بمجرد ما انتهى موسم رمضان بدأ موسم الحج الموسم ده فيه حركة موسم الحج ده فيه تحرك لكن انت بتسافر للبلد ولما بتوصل مش بتستقر يعني غير اللي بيعمل عمره خلاص بيطوف وبيسعى وبيقعد شوية في مكة لا الحج فيه حركة يوصل مكة ويطوف وبعدين يروح منى وبعد كده يروح عرفة وبعد كده يروح مزدلفة وبعد كده يرجع منى وبعد كده يروح يطوف طواف الإفاضة وبعد كده يرجع يقعد في منى في حركة فموسم الحج موسم حركة موسم رمضان موسم في نوع من العكوف واضح؟ موسم رمضان قبل موسم الحج قبل ما تتحرك لازم تتبنى يعني عشان تتحرك على بينة لازم تتلقى معاني الوحي يعني قبل ما تتحرك وهكذا دواليك السنة كده تقعد في رمضان تتلقى معاني الوحي في نوع من الخلوة بعيد عن الناس تتحرك تطبق المعاني اللي انت تحرك اللي انت اتعلمتها في رمضان تتحرك بيها في وسط المشقة والزحمة الحج احتكاك مع الناس غير رمضان يعني ما ينفعش يجي واحد مثلا في عرفة او في منى او في مزدلفة وعايز يعمل خباء ويقعد في ده في هدوء لا الاتوبيسات هتدوس هناك ما فيش الناس مع الدين يرموه بالحجاره هناك مش هيت اه يعني هيفتكروه حد قاعد الشيطان ويرجموه هناك عادي هناك الزحمه صوره غير عاديه انت يعني ربنا يرزقنا اياكم الحج يعني تعامل هناك إيه انت ممكن تنام تلاقي الاتوبيسات معديه من جنبك عادي جدا فالموسم ده موسم احتكاك بالناس والتقاء بكل طوائف الأرض غير بقى واقع العزلة بتاع رمضان حيث الإنسان يحتاج يجمع في حياته القسمين دول إنه ينعزل كل فترة يتلقى معاني الوحي وبعدين يبدأ يتحرك ودي موجودة الصورتين دول اللي موجودة في رمضان وفي الحج دي موجودة في اليوم بتاع المسلم انه بالليل بيختلي بقيام الليل بعيدا عن الناس يتلقى معاني الوحي وبالنهار ان لك في النهار سبحا طويلة بيتحرك وسط الناس لكن الحركة لازم يكون معاها زاد ما هو زاد الحركة ها؟ ما هو زاد الحركة الذكر العبادة اللي تصلح مع الحركة هي عبادة الذكر ذلك برضه لما ان لك في النهار سبحا طويلا مع واذكر اسم ربك انك انت بتذكر مع الحركه وانما شرع اصلا الحج والسعي بين الصفا والمروه لاجل ذكر الله وأكثر عبادة جت واذكروا الله واذكروا الذكر كتير مع الحج ومع الجهاد العبادات اللي مليئة بالحركة فالزاد بتاع الاعتكاف حاجة والزاد بتاع الحركة حاجة تانية لأن ده الغرض منه التلقي وده الغرض منه البناء في المجتمع انك انت تطبق المعاني دي وتنشرها في المجتمع انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ صلوا على النبي يبقى اذا ده محاوله سريعه كده لتصور المواسم الطاعه بتزرع جوانا ايه انك انت محتاج فتره انعزال في رمضان تتلقى فيها وخد بالك ان موسم الحج بدا امتى احنا قلنا الحج اشهر بدا امتى واحد شوال مفيش مسافه زمنيه طويله فاصله بين التلقي والتطبيق يعني انه ده البناء الامثل للانسان انه يتلقى ويطبق يتلقى ويتحرك مش يقعد فترات طويله منعزل عن الناس وبعدين ينزل الاثنين يختلي بالليل يصلي قيام الليل وبعدين ينزل بالنهار للناس ده في اليوم ده نموذج مصغر للمسلم في الليله في اليوم الواحد على مدار السنه موسم رمضان وموسم الحج احنا قلنا موسم الحج موسم حركه احتكاك التقاء مع كل طوائف البشر انتقال خبرات ظهور الأخلاق يظهر دايما مع الاحتكاك كل ده يظهر محتاج زاد لده زاد الحركة الحج أصلا من معاني المقصد وجهتك وجهتك مش هتتحدد صح وجهتك لن تحدد بصورة سليمة إلا لما تكون تتلقى معاني الوحي بصورة سليمة يبقى يوم المؤمن عشان يبدأ بداية صح بيبدأ من قيام الليل يتلقى معاني الوحي في قيام الليل يزداد إيمانا يخرج بالنهار لذلك ربنا بعد ما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يومنا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما كيف اكتسبوا هذه القوة الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما لأن هو كان امبارح بالليل كان يطيل في القيام وفي السجود فلما خرج للمجتمع واحتك بالمجتمع وقابله نوع من الجهال أساءوا إليه لم يبادرهم الجهل كان معاه الزاد اللي تلقاه بالليل طيب يبقى ده موسم رمضان وبعد كده موسم الحج في حركة ونشر الخير اللي انت تلقيته معاني الدين مش معاني زي ما قلنا الدين بيتميز بنوع من الحركة الدين في معنى دايما التحرك والانتشار والتوسع وهي دي مشكلة بس كده هنخش في نوع من ال... دي مشكلة الدولة الحديثة ان هي قطر محدد ثابت معين مب... وحدود ثابتة لا الدين في نوع من الانتشار والتوسع الدين بينتشر في العالم المفروض للعالمين نذيرا الدين في نوع من التوسع والانتشار المهم صلوا على النبي اما حد بس يبقى يشاور لي كده موسم الحج احنا قلنا موسم حركه والحركه تحتاج لزاد والعباده اللي تصلح مع ده عباده الذكر يعني فعلا الحج او تخيل الجهاد محتاج ذكر ايه العباده اللي ممكن تعملها هي الذكر كثرة الحركة والانتقال والاحتكاك مع الناس و تحتاج إلى زاد مش هينفع أنت في الوقت ده تنفصل عن الناس لأن الكل مقام عبادة معينة يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة طه مش فاكر قلت لكم المعنى ده قبل كده ولا لا ذكرت العجلة قضية التعجل ذكرت السورة مرتين مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة مع سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي أقول رب زدني علما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعجل أنه عايز يكرر الآيات عشان يحفظها عشان يبلغها فربنا قال لا فترة التلقي خليها فترة تلقي فقط فكان بيتعجل الانتقال من مرحلة التلقي مرحلة التبليغ فربنا يقول لا ادي وقت التلقي الحق بتاعه عكس سيدنا موسى سيدنا موسى كان وسط قومه تعجل ترك جزء اللي مع الدعوة أو التربية مع قومه إلى الخلوة وقال له عجلت إليك ربي لترد ربنا قال له لا وما أعجلك عن قومك يا موسى أنت لما سبتهم فتن لماذا تعجلت فأحيانا الإنسان يكون في موطن ده بيحصل يجي في العشر الأواخر من رمضان عايز يتعجل ويخرج ويروح دعوة ويتحرك ويجي موسم فيه حركة في الحج عايز ينعزل لا الإنسان المؤمن عبد لله يتقال له يقعد يقعد يتحرك يتحرك هو عبد لله سبحانه وتعالى ودي مشكلة بتقابل ال... ال... الإنسان في السير في الطريق إلى الله إن هو بقى له رغبات حتى في داخل العبادة له رغبات معينة والأرض لله حاجة تانية فبيحصل تنازع حتى مثلا في طالب العلم تجد ان الأولى والأنفع مثلا لنفسه ولأمته علم معين هو لا يروح يتجه لحاجة تانية هو هنا مش مش بنقول ان هو بيأثم لكن ال- ال- العبد اللي عايز يحقق العبودية بيتحرى الأرض لله حتى لو ثقيل على نفسه المهم احنا قلنا موسم الحج موسم فيه تحرك وبذل وتضحية دايما أي حركة معاها بذل وتضحية يعني انك هتترك تتحرك من مكان لمكان هتسافر تشتغل في الدعوة تتحرك تتعرض لأخطار تترك زوجتك وأولادك تترك بعض المشاغل الدنيوية لأن ربنا قال وتجارة تخشون كسادها الدنيا لما بتسيبها شوية بتقف فأنت لما بتتركها وتسافر بيعرض دنيتك لنوع من النقص فأي حركة معاها بذل وترك زي سيدنا إبراهيم كان بيتحرك في الدعوة بين القارات والدول فسيدنا إبراهيم سابهم ساب زوجته آه، هاجر وإسماعيل وتركها وتحرك لمكان آخر كان بيتنقل بين مصر والحجاز والشام وكان يهاجر كثيرا طيب نيجي بقى لقضية الذكر وإن ده زاد خطير جدا أثناء الحركة دايما الشخص اللي بيتحرك الشخص اللي بيتحرك زي ما قلنا بيحتاج لزاد لأن الحركة بتستهلك من الإيمان ركزوا بقى معايا عشان الحركة بتستهلك من الإيمان زي بالظبط العربية وهي بتتحرك بتستهلك من البنزين هي واقفة ما بتستهلكش لذلك كتير من الناس لما ينعزل شوية عن الناس ويقعد ومثلا يقرأ القرآن لوحده يحس إن إيمانه في السماء فيعتقد إن كده كل حاجة اتحلت يعني مثلا ش- شاب مثلا قعد ايه إيه، اسبوع قاعد في البيت يقرا قران ويروح التحفيظ ويصلي حاسس ان ايمانه في السماء ينزل يوم جمعه بس الصبح يوم واحد بس يشوف طبعا مش عارف ايه ويشتم واصحابه وصحباته و- يرجع يلاقي الدنيا ايه ايه ده انا كنت متوقع ان انا تخلصت من كل ده الحاجات دي كانت فين دي كانت رواسب نزلت استقرت مع الحركة بتتقلب يعني الشهوات القضايا دي كلها والإشكاليات والأخلاق السيئة و و- يعني عارف واحد قاعد منعزل قاعد لوحده عن الناس وبيسمع مثلا عن خلق الحلم والصبر وتحمل أذى الناس ليه قاعد لوحده الله فعلا أنا أنا حاسس إن أنا بقيت كده حاسس إن أنا فعلا الأخلاق دي جميلة مجرد بس إنه يخرج دور العربية بس عشان يطلع, يطلع. انت ايه اللي جاي عديني لا والله ما انت معدي ايه ده ايه اللي حصل يفاجئ ان ال ال الواقع والاحتكاك مع ناس مختلف تماما كنا شرحنا ده في حديث الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم فانت اثناء الحركه هتحتاج زاد يذكرك بهذه المعاني لذلك ربنا قال انت بتيجي يوم الجمعه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تيجي المرة الوحيدة اللي جه مع الصلاة سعي عشان هنا في ذكر في م- في علم فاسعوا إلى ذكر الله وسيب كل اللي في إيدك أهو ده أشبه الجزء ده أشبه بموسم رمضان سيب كل حاجة وتعال وذروا البيع بس هناك كان عبادة وهنا علم فإذا قضيت الصلاة خلص وقت الانقطاع عايز اتحرك في الحياة فإذا قضيت الصلاة نعمل إيه؟ فانتشروا في الارض وبعد ما انتشر في الارض ها وابتغوا من فضل الله انا محتاج بقى ابيع واشتري واكسب واحتك مع الناس واجيب فلوس لابد طالما في حركه وتعامل مع الدنيا بعدها على طول ابتغوا من فضل الله وايه ها واذكروا الله محتاج الذكر عشان ما تنساش المعاني اللي انت سمعتها في خطبه الجمعه انت لسه كنت بتتلقى معاني المفروض المؤمن بيصطحب المعاني دي معاه وهو بره طب ازاي عشان ما ينساش الذكر رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني قاعد بيبيع وبيكسب تجارة والبيع ده معناه الم... البيع ده اللي هو اللحظة اللي بينتظرها التاجر يعني ده المكسب يعني ده ناجح ذكر ربنا قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع مع ان البيع جزء من التجارة التجارة بيع وشراء فذكر البيع اللي هو اللحظة اللي بينتظرها التاجر ولحظة المكسب ولحظة مسك المال لحظة اللي بيشعر فيها الإنسان بالاستغناء في اللحظة دي هو لا ينسى ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبدأ بالذكر طيب يبقى احنا قلنا إن مسألة إن الحركة دي بتستهلك من الإيمان الحركة بتستهلك من الإيمان زي ما العربية بتتحرك بتستهلك من البنزين فأنت محتاج زاد مستمر لذلك في قول الله سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة سورة إيه العنكبوت قلت لما أوحى إليك من الكتاب أقم الصلاة إن الصلاة أي الصلاة المقام على حقيقتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني إيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العلماء بيقولوا أحيانا بيحدث نوع تعارض وهمي بيحصل عندنا نوع من التعارض بين اللي بنشوفه في الواقع وبين الآية اللي بي... آية في القرآن ربنا بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإحنا بيقابلنا واحد بيصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر فده نوع من أنواع التعارض فهنا محتاجين نحل الإشكال ده فقال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم إن الصلاة المقامة يعني اللي هيصلي صلاة على حقيقتها ويقيم الصلاة على حقيقتها هذه الصلاة هتمنعه عارف وده بيحصل كتير الإنسان لما بيصلي صح وبيعيش معاني الصلاة وبيذكر الله يطلع بيشعر ان في قيمة حواجز بينه وبين المعصية او ان الاوامر التي تلقاها في الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر فقد يستجيب او لا يستجيب يعني ان الصلاة يعني انت المفروض بتسمع في الصلاة اوامر تنهاك عن الفحشاء والمنكر ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبعد كده تكملة الايه ولذكر الله اكبر يعني ايه ولذكر الله اكبر بعض العلماء قال ذكر الله أكبر من ذكرك أي شيء يعني أي حاجة في الدنيا ما تجيش حاجة جنب ذكر ربنا لذلك الرازي كان قال معنى ظريف بيقول ربنا ما قالش أكبر من كذا وتركت بدون نسبة مش أكبر من كذا وده قال بيدل إن ذكر ربنا أكبر بصورة كبيرة جدا لدرجة إن ما ينفعش نعقد مقارنة وجاب مثل عشان يوضح هو عايز يقول إيه بيقول يعني لما يكون جبل أكبر من جبل نقول إن الجبل الأول أكبر من الجبل الثاني لكن لما نحب نقارن بين الجبل وخردله حبايه صغيره كده مش هينفع نقول الجبل اكبر من الخردله نقول الجبل اكبر وخلاص بكتير ان ده احقر من ان يذكر بايه بجوار الجبل فقال ان ذكر الله اعظم من ان يذكر نسبه بينه ده معنى في معنى قالوا ان ذكر الله ينهى عن الفحشاء والمنكر اكبر من الصلاه طب ازاي قالوا لان ذكر الله فيه مداومه ذكر الله فيه ايه تستطيع أن تداوم على الذكر فهيمنعك فترة أطول عن الفحشاء والمنكر الصلاة أوقات محدودة الصلاة أوقات محدودة ومش هينفع تصلي طول الوقت لكن تستطيع أن تذكر كثيرا برضه مش هنقول طول الوقت بس تستطيع أن تذكر إيه كثيرا لذلك قالوا الذكر فيه خاصية ذكر الله أكبر فيه أقوال كتير جدا قلنا ذكر من أكبر من أي شيء ذكر الله من أكبر من الفاحشة والمنكر القول الأشهر عن ابن عباس ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له ربنا قال فاذكروني أذكركم يعني واحد يقول سبحان الله دي حاجة كبيرة إنه يعظم ربنا الأعظم من ده أن الآن في الملأ الأعلى يقول الله لملائكته أن فلان ابن فلان ذكرني فيذكر الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي كان من نطفة يذكره في الملأ الأعلى دي حاجة عظيمة فذكر الله لنا أعظم من ذكرنا له ده أحد معاني ذكر الله أكبر ذلك بعض العلماء ذكر الله هنا بمعنى الصلاة هي نفسها أو القرآن أو الذكر ثلاث أقوال في ذكر الله فخلينا في المعنى اللي احنا نختاره ذكر الله أي المداومة على الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الصلاة لذلك لما جه سيدنا حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكان رأي عين فإذا انتقلنا إلى المنزل وعفشنا الزوجات والأولاد وانشغلنا بالضيعات نسينا كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر خد بالك يبقى عشان الإنسان يصل إلى مرتبة رأي العين ودي أول نقطة وأهم نقطة عايز أتكلم عليها في الذكر الذكر انتقال إلى عالم الغيب ذكر قفز ومعايشة وانتقال إلى عالم آخر غير عالم الشهادة اللي أنت عايشه أنت بتذهب إلى مكان آخر كلمت ده في مجلس امبارح سألت كيف تنتقل إلى عالم الغيب أنت مهم جدا أنك تروح العالم ده وتشوفه أن تعيش هذا العالم بقلبك طبعا لن تراه بعينك في الدنيا لن تراه بعينك اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا محدش هيشوف ربنا غير تموت محدش هينتقل إلى عالم الغيب ويرى الملائكة على حقيقتها لسيما من غير الرسل إلا بالموت طب ازاي انتقل عن الغيب بقلبك طب ازاي تراه لان شوف سيدنا حنظله بيقول له ايه فتذكرنا عن جنه ونار فكان ايه راي عين يبقى كانه شاف عالم الغيب الاحسان ان تعبد الله كانك تراه يبقى اذا مساله رؤيه الغيب دي مذكوره ويقصد بالرؤيه القلبيه في مقام الاحسان او في حديث حنظله طب ازاي ربنا بيقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم ترى كيف فعل ربك بعاد طب وانت ما شفتش ده لكن اللي يعيش القرآن حقيقة كأنه يرى هذه المشاهد واقع عالم الشهادة صعب مليء بالفتن وخاصة اللي يريد أنه يعمل في الإصلاح والدعوة إلى الله دايما موارد وإمكانيات أهل الدعوة وأهل الدين قليلة وإمكانيات أهل الباطل كتيرة قال ربنا سبحانه وتعالى من لدن نوح وما آمن معه إلا قليل دايما عدد المؤمنين قليل دايما وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فاللي هيعتمد على عالم الشهادة بس هيحبط يجيله اكتئاب ممكن ينتحر وده بيفسر أحيانا إزاي حد يكون بيعمل للدين ويكتئب وينتحر نسأل الله السلامة والعافية لأنه, لأنه هو اتربى على حاجة واحدة بس اتربى على التمكين رؤية التمكين رؤية التمكين في الدنيا قبل ما يموت يتصدم بصخرة الواقع يفاجئ ان في مسافات بالحسابات الهندسية ودي اشكاليات احد اشكاليات التفكير الهندسي بالحسابات الرياضية الهندسية ان مستحيل عشان يحصل تمكين بالاسباب الموجودة بدون طبعا نظر لعالم الغيب وقدرة الله والملائكة وجنود الله سبحانه وتعالى بدون النظر للمنطقة دي بالتفكير الدنيوي البحت ده وبالاسباب يقول التمكين ده محتاج ملايين السنين الضوئية الناس دي سبقنا بملايين السنين الضوئية تمكين ايه ما يعرفش ان الامور تنقلب في لحظة المهدي يصنع الله بين يوم وليلة ان كانت الا صيحة قرى تدمر في لحظة ده عالم الغيب فاللي يعيش عالم الشهادة بس يجيله اكتئاب محتاج انت كل فترة تنتقل إلى عالم الغيب كيف تنتقل إلى عالم الغيب منها القرآن طبعا في قيام الليل هو رحلة في عالم الغيب أصلا ويا سلام لما تعايش أحداث القرآن يعني من اللي حاول يبدع في الفكرة دي كان سيد قطب في كتاب التصوير الفني كان في بعض الأخطاء في الألفاظ اللي استعملها للأسف بس الكتاب كان فيه فكرة مبدعة كان أخوه برضه في كتاب دراسات قرآنية خاصة في المقدمة حاول يوصل لك فكرة كيف تعايش الحدث وبما ان احنا بنتكلم عن الذكر وموسم العشر الاوائل من الحجه من وكان اشار اليه محمد قطب برضه في مقدمه دراسات قرانيه من المشهد البديع ولما جاء موسى لميقاتنا عايزك تعيش المشهد يعني كأن انت واحد واقف على تل او جبل بعيد كده وشايف من بعيد جبل ضخم وشايف من بعيد كده ان في شخص ده سيدنا موسى ويدعو ويكلم الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال ربي أرني أنظر إليك فلما كلمه الله شرح ده بالتفصيل سورة الأعراف لما كلمه الله ازداد شوقا لرؤيته وده قيمة ولذة الطاعة إن الطاعة بتجيب لك لذة إنك عايز تزود اللي يذوق لذة مثلا سورة الكهف يبقى عايز يذوق لذة سورة مريم فيذوق لذة سورة مريم يبقى عايز يذوق لذة سورة طه واللي يعيش في جنة سورة الأنبياء يبقى عايز يعيش في جنة سورة الحج واللي يعيش في جنة الصيام يبقى عايز يعيش في جنة الزكاة والصلاة واللي يعيش في جنة الدعوة والأمر عن المنكر يبقى عايز يستزيد هي اللذة الطاعة تجيب لذة بتجيب لذة فأسألك لذة النظر إلى حتى يصل إلى أعلى لذة لذة النظر إلى وجه الله فالشاهد لما كلمه الله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني فأنت قاعد بتسمع من بعيد فقلبك بيتخلع عند لن تراني لأن أنت كمان نفسك تشوف ربنا ما هو الطلب اللي طلبه سيدنا موسى أنت نفسك فيه أصلا فلما سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك لو اتحقق لسيدنا موسى في الدنيا فممكن في أمل إن احنا نشوف ربنا هو المؤمن عايش ليه أصلا غير عشان يشوف ربنا وإيه قيمة الحياة أصلا لو المؤمن لا يؤمل في النظر إلى وجهه في الآخرة إيه قيمة الحياة أصلا فلما قال ربي قال إني أنظر إليك وأنت قاعد بتسمع لن تراني فقلبك يتقطع المشتاق يعني ولله المسألة على معين الواحد مش عايز يدنس ال ال الكلام بس تخيل اللي بيحب واحدة وما شافهاش من ونفسه يقابلها ما شافهاش من سنين وكل ما يحاول يحصل لقاء ينقطع اللقاء قلب قلبه بيتقطع ولله المثل المؤمن كلما يزداد قرب من الله ونفسه يشوف ربنا لذلك هو كده عشان كده هي دي فكرة المؤمن بالنسبة له الموت الموت هو هو صافرة الوصول اللي, اللي كأن إنسان بيصل إلى وطن يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الموت بالنسبة للمؤمن إنه خلاص شوقه هيتحقق هو ده الموت عند المؤمن مختلف تماما عن عن بقية الناس الاكتئاب والانتحار وإنه ياخد حاجة تموته عشان يخلق ده حاجة تانية خالص البعيدين عن الله صلى الله عليه وسلم والعافية فما سيدنا موسى سمع كلمة لن تراني وانت عايش المشهد قلبك اتقطع ولكن ايه ده في امل فانت ترجع الامل تاني بعد لن تراني ولكن انظر الى الجبل فانت كمان ايه تنظر انت قاعد بعيد بقى عايش المشهد انظر الى الجبل فان مع ان هي جت للشك كان ربنا بيقول له كانه بيعرفه ان ده اللي هيحصل لكن من شده شوق موسى نظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل انت طبعا قاعد منتظر المشهد ده ايه اللي هيحصل كشف الحجاب كشف الله سبحانه وتعالى جزء بسيط جدا الحجاب فنزل النور على الجبل فدك الجبل تقف بعيد وشفت منظر جبل ضخم بيتفجر خر موسى صاعقا حتى كان محمد قطب بيقول ايه في هذا المشهد هناك موسى عليه السلام كانه اغشي عليه في هذا المشهد بعيدا عن الناس كده معايشه هذه المشاهد تنقلك الى عالم الغيب مشهد تفجر الجبل ده مشهد مفزع كان من المشاهد برضو اللي تذكرت كنت قرأت رؤية كان سعيد اللي أقرأها عليكم سريعا كده كان سعيد النورسي بتاع تركيا مصلح بيقول إن هو رأى رؤية بيقول سريعا كده أقرأها عليكم رأيت نفسي تحت جبل جبل عظيم في تركيا تقريبا وإذا بالجبل ينفلق انفلاقا هائلا فيقذف صخورا عظيمة كالجبال إلى كل أنحاء الأرض وبينما أنا في هذه الرهبة التي غشيتني رأيت والدتي بقربي كانت والدته أصلا متوفية رحمة الله عليها بقربي فقلت لها لا تخافي يا أماه إنها إنه أمر الله إنه رحيم إنه حكيم وأنا في تلك الحالة وأعد يطمئنها إذا بشخص عظيم يأمرني وينادي علي قائلا بين إعجاز القرآن وقمت من نومي فأدركت وقع في صدره أنه سيحدث انفلاق عظيم وستتهدم الأسوار التي تحيط بالقرآن من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم وسيتولى القرآن بنفسه الدفاع عن نفسه فذكر جهوده في الإقبال على القرآن أن كانت رؤية فارقة في حياة الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى الشاهد مشهد دك الجبل مشهد نهيب مشهد عظيم فما تعايش المشهد ده نقلة لعالم الغيب أيضا كيف ننتقل عن الغيب بالكلام بقى بتاع النهارده قضيه الذكر يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نرجع لحديث حنظله لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي الحال دي بيحصل فيها ايه انه بيرى الجنه والنار العين البديل ما هو مش هينفع يقعد في مجلس النبي 24 ساعه ايه البديل لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرى فيه الجنه والنار العين ايه البديل اللي عطف عليه وعلى الذكر لو داومت على الذكر ايه اللي يحصل لصفحتكم الملائكة في الطرقات وكأن الذكر بيرتفع بالإنسان إلى حالة أقرب إلى حالة ملائكية المداومة على الذكر بترتفع بالإنسان ارتفاع عجيب خليني معلش هو درس النهارده يعني ايه عشوائي كده انا عارف ان المهندسين ما بيحبوش الكلام ده خلينا نفكر كده في قضية الذكر هو ايه السر في الذكر انا قعدت افكر جايز حد ربنا يفتح عليه فيكم ي- يقول لنا كده الواحد قعدت افكر ايه السر اللي موجود في الذكر يعني ايه اللي في الذكر يدي اعانه في الجهاد ويدي اعانه في الحج ويدي اعانه ان السيده فاطمه لما تعوز خادم يعني زوجه في البيت عايزه حد يساعدها في الشغل النبي يقول لها عليكي بالذكر وإعانة لما جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله إيه اللي في الذكر بيدي نوع من الإمداد الإجابة المعية برضو طب وإيه اللي يخلي الذكر يجلب المعية يعني واحد قاعد بيفكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث القدسي قال الله تعالى وأنا مع عبدي إذا ذكرني بس برضو يعني أنا حاسس محتاجين الموضوع ده محتاج شوية يعني ايه عمق كده في ال- ال- عايز حد ربنا يفتح عليه اكيد المداومة على الذكر دي بتعمل حاجة في الروح بتصنع شيء في الروح تجعل الروح خفيفة تسبح والسابحات سبحا تخليها تتحرك في الجهاد بكل سلاسة وفي الحج بكل سلاسة وان شرائع الاسلام عادي بيتحرك فيها بكل بيسبح والسبح اصلا من معانيه الحركة بسهولة وده قالوا من معاني التسبيح الانسان منطلق في ملكوت الله والسابحات سبحا هل السر في الذكر ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من روح وجسد من طين فالروح تتغذى على الذكر لأن الروح من التي من الذي خلقها الله ذكر فيه من روحي فكأن الروح لما تتذكر وتذكر اسم خالقها تشتاق تفرح أنها تذكر اسم خالقها هل النشاط الذي يجده الإنسان بالذكر هو فرح الروح لذكر خالقها هل هو غذاء الروح فتصبح أقوى من البدن فتقوده يعني إيه اللي في الذكر بيجعل الإنسان عنده طاقة ونشاط عجيب ومستمر ويجعله عادي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بكل قوة وبيقبل على الطاعات ويتنقل بين الطاعات ايه اللي في المداومة على الذكر يخليه يتحرك بين الدين والدنيا ولا تلهيه تجارة ولا بيع هل هو فرح الروح بذكر خالقها هل غذاء الروح فتنشط والناشطات نشطة سابحات سبحة فتصبح الروح نشيطة ايه اللي في ذكر يعني أ- اشعر ان الامر في سر ان تكرار وده س- احد ايضا اسرار التكرار تكرار ذكر اسم الله على اللسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا يفتر ولا يمل هل ده نوع من التشبه بالملائكة الملائكة لا تفتر عن الذكر يسبحون الليل والنهار لا يفترون والملائكة ما فيش عندها قضية الجاذبية بتتحرك وتطير هل الإنسان يتخلص من أسر الجسد والطين بكثرة الذكر ذلك النبي ربط بين الملائكة والذكر لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة أشعر أن الأمر هناك فيه أسرار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرائع لما كان راجع مع الصحابة زي ما الإمام الطبي استنبط أو في بعض الروايات ذكرت كانت في غير الصحيح الإمام الطبي استنبط أن كان راجع النبي صلى الله عليه وسلم من سفر سواء من غزو أو من جهاد واقترب من المدينة وكان على مسيرة ليلة من المدينة فاضل يوم طبعا ليل مسافة يوم ده ممكن يجوا شهر سفر فاقترب على مسيرة ليلة من المدينة فبعض الصحابة لما قرب من المدينة غلبه الشوق إلى وطنه وأهله بعض الصحابة لما النبي قرب من المدينة على مسيرة ليلة واحنا عرفنا منين كلمة مسيرة ليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جمدان جبل فالإمام الطبي يقول جمدان على مسيرة ليلة من المدينة بعض الصحابة غلبه الشوق إلى وطنه إلى بلده إلى أهله وولده إلى زوجه فبدأ يسبق ساب الجيش وسبق الجيش مجموعات كده سبقت وبعض الناس ما عندهاش حالة الشوق دي فكانت ماشية بالراحة مفيش حاجة مشتاق لها في المدينة فكان ماشي وراها فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عاداته صلى الله عليه وسلم انه بيربط بين الامور الحسيه والمعنويه انه يجد جدي اسك ميت فيقول لهم الدنيا عند الله اهون من هذا عليكم الامر الحسي بيستقر في الانسان فلما تربطه بشيء معنوي بيزداد استقرارا النبي صلى الله عليه وسلم راى الصحابه بينظروا الى البدر قال انكم ترون البدر لا تضامون في رؤيته انتوا هتشوفوا ربنا رؤيه كهذه الرؤيه لكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ان بعض الناس سبق فقال سيروا هذا جمدان اشار الى جبل اللي هو قريب من المدينه سبق المفردون قام رابط على طول اللي سبق الذي سبق الناس اليها شوق اشتقت الى وطنها والى اهلها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اللي سبق ناس تانية المفردون فالصحابه استغربوا من هم المفردون في رواية الصحيح الذاكرون الله كثيرا والذاكرات في رواية غير الصحيح في الترمذي وغيره المستهترون بذكر الله اهتر بالشيء أن يولع به ويداوم عليه الإنسان المستمر يولع بالذكر لا يتوقف أبدا عن الذكر الذاكرون الله كثيرا والذاكرات لذلك قالوا المفردون المفرد ده يعني لما جمعت لكم أقوال كده ابن قتيبة قال المفرد الذي هلك أقرانه وبقي هو كل اللي حواليه مات نتيجة السن مثلا وهو عمر وظل يذكر الله يذكر الله وحده كل اللي حواليه مات وهو بقي يذكر الله سبحانه وتعالى فكأن اللي بيحافظ على الذكر ده كل من حوله يسقط إلا هو يستمر أسباب الثبات قال الأزهري هم المنقطعون عن الناس لذكر الله المفرد وقال غيره استولى عليهم الذكر فأفردهم عن كل شيء إلا عن الله سبحانه وتعالى فهم يفردونه بالذكر ولا يضمون إليه سواه يبقى المفرد قيل الموحد يعني أن الله فرد صمد سبحانه وتعالى وقيل المفردون أي المتفردون عن الناس دول ناس ليهم علاقة خاصة مع ربنا دول ناس مختلفة دول ناس عايشين في واقع تاني عندهم مشاعر من الشوق مختلفة عن بقية الناس من الأحاديث الرائعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شوف فاضت عيناه ما الذي حدث يعني ايه اللي حصل لدرجة ان فيضان يحصل من العين ذكر الله واحد قاعد لوحده ما الذي تذكره وهو بمفرده الإنسان بمفرده يشعر بوحشة هذا لم يشعر بوحشة هذا يشعر بأنس ما الذي تذكره هل تذكر الرؤية هل تذكر الثواب هل تذكر الستر هل تذكر المعاملة هل تذكر التوفيق هل تذكر النعم هل تذكر الإحسان ترك السبب هو مجرد ذكر الله لوحده فيضان مشاعر حصل كانت صورة الفيضان المشاعر هي فيضان الدمع فالدمع الذي نزل تعبير عن فرح القلب عن فيضان المشاعر اللي موجودة في القلب مش نزل دمعتين فاضت عيناه فيضان مشاعر حصل هو لوحده ده الذكر انتقال إلى عالم آخر ده الذكر الحقيقي انك لوحده كده وقاعد يقول سبحان الله أنا دايما كنت بستحضر ودي كنا هنسبق في الأحداث شوية في سورة يوسف يعني سيدنا يوسف وهو في السجن ولبث في السجن بضع سنين دايما كنت بستحضر ان سيدنا يوسف قاعد سنين في السجن قاعد لوحده كده يقول سبحان الله والحمد لله ما اعرفش ده كان نوع من ال ال الإحساس إنه اختلى بذكر الله تعالى لغاية لما قرأت أثر كانوا يعني أحد التابعين قال مسعر كانت دواب البحر في البحر تسكن دواب البحر بتسبح ربنا بيمر عليها أوقات تسكن ويوسف في السجن لا يسكن عن ذكر الله المخلوقات ممكن تفتر تتعب ويوسف لا يتوقف عن ذكر الله في السجن في السجن ليقرأ كلام ابن القيم ازاي لما كان يحصل لهم أزمة وهم بره السجن فعايزين حد يثبتهم فيروحوا للشيخ الإسلام تيمية جوه السجن يقابلوه فيثبتهم فيطلعوا يمارسوا حياتهم فيمروا بمشاكل فيرجعوا اللي هو جوه السجن يعني هم رايحين لشيخ الإسلام بيثبتهم وهو جوه لوحده وكان شيخ الإسلام منفرد قاعد لوحده سجن انفرادي ويقول يعني لو أنا حبيت أجازي اللي سجنوني دول واديتهم كل أموال الدنيا لن أجازيهم على الخدمة اللي عملوها سجني خلوة وكان أطيب الناس عيشا لما تيجي تشوف تعبير ابن القيم الوصف حالة ونضارة وطيب نفس شيخ الإسلام وهو داخل السجن إيه ده ما الذي وجده جنتي في صدري قيل جنة القرآن أو جنة الذكر ده اللي اتقال فيه ذلك ابن القيم كان ذكر الكلام ده في الوابل الصيف وغيره من كتبه لكن استفاض في الوابل الصيف في مسألة الذكر فحديث سيروا هذا جندان سبق المفردون الذاكر يسبق ينفرد لأنه بيرى في عالم الغيب ما لا يراه الناس يرى الملائكة تطوف حول العرش يرى قدرة الله قدرة الله المطلقة إذا أراد شيئا قاله كن فيكون يرى تدبير الله يرى حكمة الله ورحمة الله لما تيجي تبص على الحاجة وسبعين أو غيرها اللي ذكرها ابن القيم في فوائد الذكر في كتاب الوابل الصيب ايه ده كلها نصوص وجايبها مش يعني وان كان مش كل ال... كان كل مره بيذكر النص لكن هو استنبطها من النصوص يعني الذكر يعطي حياه الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت يعطي اطمئنان بذكر الله تطمئن القلوب يعطي قوه زي ما قلنا في الجهاد وفي الحج والسيده فاطمه لما ارادت خادم روح المعاني دي سعادة نور اطمئنان كلها معاني لا تأتي إلا أن هذا الرجل الذاكر رأى شيئا طمأنه يعني في واحد مثلا بيطمن ويتبسط ويهدأ ويسعد لما يكون مثلا في في جيبه مثلا مليون دولار فهو مش خايف هو مش حاسس بأي إشكال مش يعني مش شايف مشاكل فين المشكلة شخص لما يكون له معرفة أو يمسك منصب معين يشعر بنوع من السلطان فالخوف بيقل حسب اطمئنان الإنسان لسبب الذكر لما بيجلب المعية وينقل الإنسان إلى هذا العالم عالم الغيب بيجلب هذه الأمور سكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب ما الذي يطمئن في السجن سواء شيخ الإسلام تيمية أو الأسبق طبعا يوسف عليه السلام ما الذي يطمئن في البلاء في الغار في بطن الحوت في النار حسبي الله ونعم الوكيل كما قالها إبراهيم في النار ما الذي يجلب الطمأنينة في أشد الأوقات صعوبة ما يعني الواحد لما يفكر طبعا على التفكير الدنيوي ما قيمة كلمات يتمتم بها إنسان هل أي كلمات يعني لما إنسان هل يعني أنت هل أنت بتشعر بالطمأنينة والسعادة والسكينة إنك تتمتم بأي كلمات انك تقول انا كويس لا انا قوي تقعد تكرر كذا انا قوي انا قوي أنا. ولا لما تقعد تقول سبحان الله وبحمده 100 مره ايه الفارق وكأن الروح تعرف وده فعلا اللي بيخلي ان السماع للقرآن مختلف فعلا له اثر لان اللي خلق الروح هو اللي تكلم بهذا الكلام الروح لما بتسمع القرآن بتنسجم ده متوافق معاها الذي خلق هذه الروح ونفخ في آدم من روحه هو الذي تكلم بهذا الكلام فروح الإنسان وكلام الله سمي روحا وذكر الله روح فبيحدث نوع من التلاقي فبتحدث الطمأنينة غير أي وسيلة تانية أي وسيلة تانية مختلفة أي كلام آخر مختلف كنت ذكرت قبل كده قلت لكم امبارح مسألة تخيل لو أنت اللي حواليك كلهم ملحدين لا يؤمنون بوجود الله وأنت معاهم في شغل مثلا من الصبح من الساعة 8 للساعة 4 أو الساعة 5 قاعد معاهم وقت ساعات طويل وبعدين يسمعونك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله طبعا مش فاهمين ده ايه ده ايه نفس الكلمة اللي انت عمال تكررها كل شوية بتحفظ بتعمل ايه ويشعرون بنوع من الطمأنينة عليك كأن هذه الكلمات تجلب لك نوع من الهدوء والطمأنينة والسعادة طب هل في كلمات زيها ممكن يقولوها تجلب لهم الطمأنينة والسعادة المؤمن هو أصلا الذكر ضد النسيان فتخيل لما انت كمؤمن تشرح لهم انت بتعمل ايه دايما لما تحب تعرف حاجة قيمة حاجة عندك في الدين او تعرف قيمة وجمال خلق من خلق الله تعامل كأنك تشاهده لأول مرة او موقف من مواقف القرآن تخيل كأنك تشاهد هذا المشهد لأول مرة احنا عندنا دايما اشكال ايه في العادة انك متعود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. فانت مش فاهم انت ده ده التسبيح ده انت فقدت قيمته كان الشيخ يعقوب اظن في مره كان بيقول حصل نعمه له في حياته عظيمه يعني اراد ان يشكر الله فقال انا ايه اصلي وعايز اقعد احمد ربنا شويه فبقول انا فوجئت ان انا بحمد ربنا كل مره بعد الصلاه 33 مره ايه ده ده انا بس انت كنت بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ودي خطوره انك تالف الذكر ف تفقد يفقد قيمته عندك فالشاهد تخيل لو انت كمؤمن تشرح للناس ماذا تفعل انت بتكرر الكلام ده ليه قلت لهم انا اذكر ربي ولله المثل الاعلى لو واحد سافر ساب اهله وساب والده والده اللي صرف عليه وتعب واتبهدل ويعلمه وبعدين كبر ابنه وسافر بره في الغربه وتخيل ابن كل شوية قدام صحابه في الشغل يطلع صورة والده يبص عليها فاصحابه يقولوا بتعمل ايه يقول لهم انا لا استطيع ان انسى فضل ابي علي كل ما يحصل له نعمة او يحصل له حاجة يترقى او يحصل حاجة يطلع صورة والده ويتذكر فضل والده عليه تخيل شوف الناس تشعر بقيمة الوفاء عند هذا الشخص وإلى المثل الأعلى هكذا المؤمن كلما دخل أو خرج أو قام أو أكل أو شرب أو لبس كل شيء يذكر الله يعلم أن هذا من فضل الله عليه لا ينسى الله أبدا عنده ذكر خاص وذكر مطلق وذكر عام وذكر مقيد المؤمن على طول يذكر الله سبحانه وتعالى تخيل لما أنت تعمل كده أو الشخص ده بقى ما يعمل كده يطلع صورة والده ووالده يعرف تخيل مدى فرح تخيل مدى فرح الوالد بولده تخيل كيف يباهي هذا الوالد بهذا الولد أمام الناس ولله المثل الأعلى تخيل كيف يباهي الله سبحانه وتعالى بالذاكرين أمام الملائكة ذلك لما بيجوا عرفة ويذكروا الله يباهي الله بهم الملائكة تخيل لما أنت تنازع وكأنك يعني كأنك تنازع الملائكة في الذكر بالرغم من أصل طينتك أنت مش مخلوق من نور لكنك تحاول الاقتراب من من طول الذكر إلا ما يغلبك نوم أو طعام أو شهوة لكن ما سوى ذلك قدر المستطاع تحاول أنك تعمم الذكر طوال اليوم تخيل كيف ينظر الله لك يعطيك المعية وأنا معه ذلك حديث أنا مع عبدي إذا ذكرني ومن ذكرني في ملأ ذكرته في من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه في رواية مسلم حديث تكملته ومن تقرب إلي شبرا كأن بداية القرب من الله تكون بالذكر تقربت إليه ذراعا بداية القرب من الله سبحانه وتعالى تكون بالذكر احنا طولت عليكم احنا بقالنا قد ايه كده بقالنا ساعة اه طولت عليكم كنا عايزين نتكلم عن الموسم اكتر من كده بس يعني خلينا نخلص النبي صلى الله عليه وسلم وصى أحد صحابته قال عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه أي الذكر والقرآن والقرآن أصلا بيسمى ذكر إن نحن نزلنا الذكر لأن الذكر وظيفته التذكير بحقيقتك بفقرك بعجزك بعظمة الله بقدرته هكذا يفعل القرآن وهكذا يفعل الذكر عليك بذكر الله وبتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء أو روحك في السماء وذكرك في الأرض روحك في السماء روحك في السماء كأن إنسان ينتقل إلى عالم آخر بالذكر حاولوا إن نحن الغرض العملي من العشر من الأوائل من ذي الحجة إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من تقلب الأحداث من حولنا ده دي الوظيفة اللي تخرج بتوع هندسة بقى اللي عايزين كلام عملي كلام العملي زي ما الغرض من رمضان انك تتعلم تفصل عن الناس وتاخد قرار يبقى عندك القدرة أن تاخد قرار الانفصال عن الناس والانكباب على القرآن وتلقي معاني الوحي في خلوة وبعد عن الناس وطول القيام دي معاني بتتربى عليها في رمضان خلي الغرض انك تتربى تطلع من العشر أوائل إتقان ومعايشة الذكر بالرغم من كثرة الحركة والاحتكاك مع الناس يعني مسلم العشر الأوائل مطلوب منك انك تعمل أعمال صالحة متنوعة غير رمضان انك انت بتستقر في مسجد لا انت في العشر الاوائل بتتحرك تعود مريض وجنازة وتزور وتروح تشتغل الصبح وتتحرك تتحرك بين الناس زي اللي راح يحج يتنقل ويسافر والطيارة والمطار والوصول والجوازات ويتحرك والشنط والفندق والحركة والإحرام والتنقل ومنى ومزدلفة وعرفات ويحافظ على الذكر يتربى زي في وسط الأجواء دي يحافظ لا ينسى فأنت خلي الهدف بتاعك انك انت تتقن ان لسانك لا ييبس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله الحاجة تتساب شوية تنشف او لسانك تتساب شوية ينشف لا حاجة لسانك ييبس ابدا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله يعني كأن اللسان الذي ينزل عليه هذا الندى وهذه الرطوبة وهذا الماء هو الذكر فهذا هو يصل إلى القلب فكأن القلب انت كل شوية محتاج ينزل عليه الغيث بالذكر وغياب الذكر عن القلب يؤدي إلى قسوة القلب وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب في ناس والعياذ بالله بتشمئز من ذكر الله والعياذ بالله فالكلام العملي اللي عايزين نخرج بيه تدريب العملي انك انت تحافظ على الذكر في البيت الزوجة في المنزل بالرغم من شغل البيت والأطفال تحافظ على الذكر تتعلم ان هي تحافظ على الذكر السيدة فاطمة لما اشتكت صعوبة العمل في البيت النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الذكر طيب ده ال ال ال يعني ايه الحاجة اللي عايزين نطلع بيها من العشائر من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها احنا نسمع في الفترة دي عن فضائل الذكر دي من الحاجات اللي تسخنك فضل سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ده عايز درس لوحده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقرأ مقدمة كتاب الوابل الصيد بتاع ابن القيم ممكن تقرأ وده بيفرق جدا في الذكر تجارب ناس كتير يعني تقرأ عن أسماء الله الحسنى أسماء والصفات لما تقرأ عن أسماء والصفات تزداد شوقا لذكره سبحانه وتعالى حينما تقرأ عن رحمته عن حكمته عن تدبيره عن لطفه عن ستره للمذنبين عن مغفرته حينما تقرأ عن أسمائه وصفاته تزداد شوقا فتذكر الله سبحانه وتعالى بشوق لا تذكر بقلب لاهن غافل تذكر الله سبحانه وتعالى بإقبال قلب فالقراءة أنا أنصح بكتاب طبعا في كتب كتير الأسماء الحسنى أنصح بكتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي حسن وهبي يا سلام لو تقعد جلسة الضحى بعد الفجر تقرأ اسم من الأسماء صفة من الصفات وتقعد تسبح ربنا شوية أو قبل الغروب الأسماء الحسنى والصفات العلى عبد الهادي حسن وهبي ممكن يكون نادر في السوق شوية لكن هو موجود PDF أو اللي بيحب يسمع النابلسي ياخد باله بس من بعض التأويل بعض الصفات النابلسي برضه جيد ويعايش بعض المعاني الجميلة وبي- وميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إن هو بيركز على الكلام العملي للصفة وبيتجنب قدر المستطاع مسألة التأويل يعني لكن يقع فيها في بعض الأشياء ما بيخوضش يعني في الإشكاليات ديت خاصة ان هو يعني أشعري يعني أو يعني يؤول بعض الصفات لكن ميزة الأسماء الحسنى للنابلسي إن الكلام العملي للصفة إنه بيحكي لك قصص واقعية كتير فال- ال- طبيعة الإنسان إنه بيحب يشوف الأثر العملي ده الأثر العملي لحكمة الله فيحكي مجموعة من القصص العجيبة اللي تخليك توقن بهذه الصفة أو بهذا الاسم وتعايش ده ايا كان بقى اللي عايز يقرا النهج الاسماء ايا كان بيسمع لمين ايا كان الاسماء والصفات فعلا تعايش الانسان نقله في ع... بتنقل الانسان نقله في عالم الذكر خليه يذكر الله زي بقى الاحسان كانك تراه الاحسان العباده كلها كانك تراه احنا بقى عايزين الذكر بقى نستلم من العباده دي تعبد الله كانك تراه هنشيل التعبد واحد العبادات الذكر احنا عايزين انك توصل لمرحله ان تذكر الله كانك تراه مختلفه نقله في حياتك إيه، قلنا الوابل الصيب الاسماء ال- ال- الحسنى اه من الكتب الجميله طبعا هو مش لازم كل الحاجات دي يعني بس الكتب ال- ال- المؤثرة في قضية الذكر كتاب فن الذكر والدعاء بتاع محمد الغزالي المعاصر كتاب طيب يطوف فيه في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقفات سريعة أي كتاب بقى في شرح الأذكار أي كتاب في معاني الذكر أي كتاب وأي شيخ أنت ب- يعني بتحب تسمعه المهم أنك أنت تكسر ال- إيه- إيه- قسوة القلب والإلف اللي حصل لنا في الأذكار يعني حتى اذكار الصباح والمساء اللي بيحافظ عليها كمان يعني ده أنا بتكلم عن بيحافظ عليها بيصيب نوع من الالف ان هو ما عادش حاسس بالمعنى مش واخد باله مثلا انه بيستعيذ بالله من شر نفسه صباحا ومساء هو خايف من نفسه من التقلبات الرهيبه اللي احنا بنشوفها حوالينا دلوقتي وسقوط وقيام ناس وتقلبات رهيبه في الحياه انت صباحا ومساء بتدي مقدمة طويلة اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء عليم أعوذ بك من شر نفسي كل المقدمة دي عشان خايف من شر نفسك اه أنا خايف من شر نفسي تستأسد عليك نفسك صباحا ومساء فأنت من كتر ما أنت مش عايش المعنى ومش إيه، مش مستشعر ما تقول أنت مش مستشعر ما تقول أصلا فبالتالي أنت مش حاسس بالمعنى أو أنت خايف من ذنوبك فصباحا ومساء مرعوب من ذنوبك وبتقول أعوذ بك من شر ما صنعت يا رب اللي أنا عملته ده أشرار شر ممكن يضيع لي دنيتي فأنت بتستعيذ بالله من ذلك قنبلة ممكن تنفجر فيك ذنوبك أعوذ بك من شر ما صنعت معاني في الأذكار حاول تحرص عليها أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات عشان طولت عليكم كان في أكتر من معنى بس نحاول بقى نأجله ممكن إيه، مرة قادمة أسأل الله جل أن يبلغني وإياكم هذه العشر وأن يعيننا فيها على ذكر وشكر حسن عبادته إيه، الجمعة الجاية غالبا هنتوقف هو هيبقى يوم كام ذي الحجة؟ ستة خلاص خلينا نتوقف ده موسم طاعة وعبادة خلينا الناس تنشغل بتجتهد في الصيام غالبا ال- هيبدأ يوم الحد تقريبا أو الاثنين ناس تجتهد في الصيام في الأذكار زي ما قلنا حاول تتعلم إنك لسانك لا يفتر عن ذكر الله صلى الله عليه وسلم وإياكم عن ذكره وشكر حسن عبادته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا